اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني أخوي وحبيبي النهاردة محتاجين نطلع لكوكب الكوكب دوت لو قدرنا نتخلق بالخلق اللي فيه بفضل الله سبحانه وتعالى هنضمن ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا عبادتنا وان نضمن ان شاء الله ان ربنا يستجيب دعائنا تعالوا نركب سفينة الفضاء يلا بسرعة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يلا طالعين في سماء الطاعة الله أكبر بنقرب من عالم الكواكب اللي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى قربنا ودخلنا على كوكب اسمه كوكب الورع كوكب الورع كوكب جميل أوي أوي خلق عظيم جدا جدا لا يتخلق به إلا أهل الإيمان والتقوى ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين الورع في زمن انتشر فيه الطمع لكن في ناس بفضل الله هم قلة قليلة لكن موجودين ناس عندهم ورع ناس عندهم فعلا رغبة في الآخرة ناس عندهم زهد شديد جدا في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا بسرعة كده قبل ما الوقت يجري نشوف ونتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت علشان نعيش مع الخلق الجميل ده ونتعلم الخلق الجميل دوت كان أول قصر كان قصر عجيب جدا كان قصر واحد صاحب الجرة مين اسمه أو اسمه إيه الراجل ده احنا مش عارفين لكن هو صاحب الجرة معروف بكده قصر صاحب الجرة إيه صاحب الجرة تعالى نشوف حديثه من القصة الجميلة اللي قالها لنا النبي اللي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم أخبر ب- في عجالة سريعة كده معنى الحديث إن في رجل اشترى من رجل أرض الكلام ده كان في بني إسرائيل فالرجل اللي اشترى الأرض ده أو الأرض ديت من التاني حصل إيه وهو بعد ما اشترى منه الأرض ابتدى من تاني يوم مباشرة ابتدى إن هو يعني يحرث في الأرض ويشتغل فيها وقدرًا بيضرب بالفاس فجأة لقى شيء صلب كده تحت الفاس بيفحت بالراحة كده وبيشيل التراب بالراحة أو الطمي بالراحة لقى جرة كبيرة حاجة كده زي زلعة كبيرة كده مليانة ذهب فراح واخدها وراح رايح لصاحب الأرض اللي اشتراها منه طب يا عم انت اشتريت الأرض خلاص الأرض دي أصبحت ملكك انت يعني اللي تلاقيه كله حلالك يعني بلغة الناس يعني لا راح لصاحب الأرض وقال له يا أخي لقد اشتريت منك الأرض فوجدت فيها جرة من الذهب فلعلها م- يعني بتاعتك قال له لا والله ليست ملكي قال له طب خلاص حتى لو ما كانتش ملكك اه، اتفضلها برضه خدها فقال له لا أنا بعت لك الأرض بما فيها التاني قال له لا أنا اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الجرة سبحان الله ففضلوا هما الاثنين يعني يتناوشوا مع بعض ويتداولوا مع بعض الكلام زعلانين من بعض مش عشان هات لكن علشان خد كل واحد بيقول للتاني خد زعلوا من بعض عشان كلمة خد مش عشان كلمة هات سبحان الملك فالاثنين اول ما لقوا بقى الموضوع بقى احتدم بقى وده زعلان وده بيقولوا لا انت خد جارتي ده بيقولوا لا انت اللي خدها قالوا خلاص نتحاكم الى ايه الى القاضي فراحوا للقاضي بيتحاكموا ما بينه ايه رايك انا اشتريت من الراجل ده الجره ديت وهو الراجل ده يعني اشتريت من الراجل الارض ديت فلقيت فيها جره الذهب حبيت اديها له ما رضيش ياخدها وعايز يديها لي انا فايه رايك احكم ما بيننا فالرجل تعجب القاضي قاعد وده أغرب يعني أغرب قرار أو أغرب قصة وردت على قاضي على وجه الأرض تعالى يا قاضي واتفرج على اللي بيحصل النهاردة بين بعض المسلمين اللي واكلين حقوق بعض اللي بينصبوا على بعض اللي بيحتالوا بأي طريقة علشان يحرموا قرايبهم من الميراث وبيحرموا قرايبهم من فلوسهم ومن حقوقهم تعالى اتفرج النهارده مش بيتناوشوا وبي- وبيعملوا مشاكل علشان خاطر خد لكن علشان خاطر هات فسبحان الله فالقاضي تعجب وتبسم وقال هل عندكم من أولاد؟ قالوا أجل واحد فيهم قال له أنا عندي غلام ما شاء الله كبير والتاني قال له أنا عندي جارية برضه بنت كبيرة قال له خلاص زوج الغلام للجارية وأنفقوا من تلك الجرة على كل إيه؟ على كل العائلتين سبحان الله كان دي ثمرة جميلة جدا فكان صاحب الجرة دي كان ليه قصر جميل جدا في كوكب الورع بفضل الله سبحانه وتعالى تاني واحد كان ليه قصر جميل جدا جدا طبعا كان الإمام العلم الكبير الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق في الحديث اللي رواه البخاري كان ليه قصة جميلة جدا نحكيها لكم بسرعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر كان عنده غلام عبد عنده كان عنده غلام الغلام ده كان بيروح يشتغل كل يوم ويأتي بالخراج بالمال ويروح يدي لأبي بكر يعني آم، آه، الطعام أو غير ذلك فالمهم في يوم من الأيام كان طبعا كل يوم بيجيب له الأكل فأبو بكر يسأله كل يوم يقول له من أين أتيت بهذا الطعام يقول له يا أبا بكر والله أو يا, أو يا سيدي رحت اشتغلت واحتطبت وعملت وبعت الخشب و و فجيت بالأكل ده. آه تمام حلال في اليوم الثاني عملت كذا فكل يوم يسأله في يوم مرة واحدة يا جماعة نسي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يسأل الغلام فالغلام حط الأكل قدام أبي بكر فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه راح واكل كل قد إيه لقمة واحدة ما كانش بقى رغيفين ثلاثة هو لقمة واحدة فأكل لقمة فالغلام استغرب فقال يا سيدي كنت تسألني كل يوم من أين أتيت بهذا الطعام واليوم لم تسألني قال أجل من أين أتيت حط الرغيف بقى كده قال له من أين أتيت بالطعام قال يا سيدي كنت تكهنت لقوم في الجاهلية قبل أن أسلم يعني طبعا الكهانة حرام وأجل الكاهن حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهانة يعني الكهانة أصلا حرام وهو كمان ما كانش بيحسن الكهانة يعني كان بينصب عليهم قال فلقيتهم اليوم فأعطوني هذا المال فجئتك منهم الطعام فأخذ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ووضع إصبعه في فمه يريد أن يتقيأ مفيش يعني اللي مش قادر يتقيأ لأن هي لقمة واحدة ويقول له يا خليفة رسول الله يعني رفقا بنفسك فقال والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها وفضل يتقيأ لحد ما أخرج هذه اللقمة وقال أما علمتم أما علمتم أن العبد لا يرفع له دعاء أربعين يوما أربعين يوما إذا أكل لقمة من الحرام ده كان موقف جليل جدا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هدية لكل من لم يتورع عن أكل الحرام ناس يعني مش عايز أقول فعلا في ناس فعلا بكل أسف لا تتورع أبدا عن أكل الحرام ما تفرقش معاه حلال ولا حرام المهم وده وده اللي النبي قال عنه كما عند البخاري يأتي على الناس زمان والله يا رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كأنه شايفنا وشايف حال الأمة من وراء زجاج شفاف قال لا يأتي زمان سيأتي زمان على أمتي لا يبالي فيه المرء من أين أخذ المال أمن حلال أم من حرام مش فارقة معاه ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين أخوي وحبيبي كان القصر الثالث الجميل اللي موجود في كوكب الورع كان لأمير المؤمنين فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكان في قصة عجيبة جدا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة في يوم من الايام ابنه عبد الله بن عمر راح من خالص ماله الحلال الحر اشترى بعض الابل اللي هي هزيله جدا جدا كده وشكلها يعني تعبان وراح واخدها وطلع بها على الاماكن المراعي وبدا ياكلها ويشربها لحد ما سمنت ما شاء الله واتملت لحم وراح السوق عشان يبيعها وهو رايح يبيعها كان في دخول الوقت ده دخول امير المؤمنين عمال بيطمئن على احوال الرعيه فبص لها إبل ما شاء الله متينة كده ومليانة لحم فقال إبل من هذه قالوا إبل عبد الله ابن عمر بن الخطاب فقال بخ بخ يا ابن عمر وراح منادي عليه قال تعالى يا عبد الله من أين أتيت بهذا قال يا أبتاه أو يا أمير المؤمنين اشتريت إبلا أنضاء يعني هزيلة فسمنتها في المراعي قال أجل نعم عمر بن الخطاب بيقول له أجل دخلت بالإبل في المراعي فقال الناس اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين وأطعموا إبل ابن أمير يعني هيجملوك طبعا على حساب الإبل الثانية بتاعة الناس البسطاء ثم قال يا عبد الله بن عمر خذ رأس مالك بيع هذه الإبل وخذ رأس مالك وضع بقية المال في بيت مال المسلمين ولا تعد إلى هذا يا سبحان الله يعني مش من حق عبد الله بن عمر بمناسبة انه ابن امير المؤمنين انه يعيش زيه زي اي واحد من الرعية ويتاجر ويبيع ويشتري ويعيش هو بيعتبر ان دوت في تعدي ليه؟ لانه بيقول اكيد هيجاملوك وياكلوها ويشربوها ويسمنوها لانها الابل بتاعت ابن امير المؤمنين فخاف سيدنا عمر ان يكون السم... السمنه اللي حصلت للابل ديت جاءت مجامله على حساب ضعاف المسلمين فقال له بيعها وخد راس مالك وضع باقي المال في بيت مال المسلمين. عمر بن الخطاب اللي في يوم من الايام هو امير المؤمنين يا جماعه راح عشان يحج صرف في الحج رايح جاي يعني تخيل من مدينة إلى مكة ومن مكة إلى إلى المدينة 80 درهم 80 درهم مش 80 دينار 80 درهم فقال ما أخلقنا أن نكون قد أسرفنا في مال الله جل وعلا إيه ده والله أنا خايف نكون إحنا فعلا أسرفنا وصرفنا كتير جي. يعني تخيل واحد راح يحج دفع مثلا آه، يعني مثلا 200 جنيه فاهم ازاي وهو راجع بيقول والله العظيم انا خايف اكون افتريت وصرفت كتير عمر بن الخطاب بيعمل كده بيقول ما أسرفنا أن أو ما أخلقنا أن نكون قد أسرفنا في مال الله عز وجل في يوم من الأيام يمرض يمرض سيدنا عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين اللي لازم يكون صحته زي الفل عشان يقدر يحكم ويقدر يشوف أحوال الرعية ويقدر يشوف مصالح المسلمين يمرض فيصف له الطبيب العسل قال له علاجك أن أنت تشرب عسل أمير المؤمنين ما عندوش في بيته عسل لكن كان في عكة من عسل برطمان عسل أو زلعة فيها عسل موجودة في بيت مال المسلمين يطلع عمر بن الخطاب على المنبر وينادي على الناس ويقول لقد أشار علي الطبيب بأن أتناول العسل وهناك عكة من عسل في بيت مال المسلمين فإن أذنتم لي أن آخذها وإلا فهي علي حرام عمرك تخيلت حاجة زي كده شيء والله العظيم يا جماعة فوق الخيال تعال احكي لك قصة جميلة جدا برضو لواحد برضو كان ليه قصر الإمام الزجاج الإمام الزجاج رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام خارج من بيته كان بقاله ثلاث أيام وده اليوم الرابع ما كلش ولا لقمة وما فيش في جيبه دينار دينار واحد عشان ياكل ويعيش زي الناس ما عايشة خارج لبيت الله الحرام كان عايش في مكة فهو خارج بدأ يسأل المولى عز وجل يقول يا رب يا رب يا رب يسر لي من يطعمني فإني لا أحب أن أسأل أحدا يا رب أنا مش عايز أسأل حد أنا مش عايز أطلب من حد فلوس يا رب مش عايز أذل نفسي يا رب غير ليك يا رب يصل لي يا رب الطعام بقالي أربع أيام ما أكلتش وهو في الحرم داخل يصلي وبيطوف فجأة لقى عقد العقد ده كان غالي جدا جدا فراح واخد العقد وراح شايله في بيته ورجع تاني الحرم يبحث عن صاحب العقد فوجد رجلا ينادي من وجد عقدا صفته كذا وكذا سأعطيه خمسمائة دينار فراح منادى على الرجل قال له العقد بتاعك مواصفاته ايه قال له مواصفاته كذا ولونه كذا ومحطوط في كيس لونه كذا والعقد دوت عدد حباته كذا فذهب به الى البيت وفعلا راح مراجع كل المواصفات الاهم مواصفات هي هي بفضل الله سبحانه وتعالى فراح مديله العقد واذا بالرجل يخرج له 500 دينار فالامام الزجاج فكر كده وقال له لا يا اخي إنه لا ينبغي أن آخذ منك ثمنا على ذلك أبدا إني فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضات الله فليكن هذا الأمر ابتغاء مرضات الله قال له يا أخي والله خذ هذا المال يعني بنية صافية والله لا أريد شيئا يعني أنا, أنا بديها لك بسماحة نفس قال له لا والله لا أريد شيئا قال وبت طاويا ما أكلت شيئا لحد ما جاله جار ليه بعد كده ويعني وحس بالأزمة اللي هو فيها وأطعمه الإمام الزجاج شوف القصة العجيبة بيقول في يوم من الأيام كنت رايح مسافر من بلد لبلد أبحث عن عمل خلاص ضاقت بيا أرض مكة رحت بقى من المكان بقى قريب من جدة كده ركب سفينة ويعني حب يروح مكان تاني علشان إيه يعني يلتمس لقمة عيش طيبة يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن السفينة تغرق وكل من معه يموت ولم يبقى إلا الإمام الزجاج تعلق بلوح خشب حد ما وصل لجزيرة من الجزر فنزل فلما نزل هناك دخل على ناس أهل قرية فعرفوا ان هو راجل غريب فأكرموه وجابوا له لبس وأكلوه وشربوه وسألوه من أين أنت قال أنا من أهل مكة فقالوا سبحان الله هل تحفظ شيئا من القرآن قال أحفظ القرآن كله وأقرأ القرآن وأكتبه بفضل الله سبحانه وتعالى قالوا طيب ده إمام المسجد بتاعنا مات فتعال أنت نشوف يعني نجرب ونسمع صوتك وجاه فدخلوه للإمامة دخل فسمعوا صوتا جميلا ما شاء الله ويعني ما شاء الله عنده إتقان في قراءة القرآن قالوا بس يبقى أنت الإمام بتاعنا آه طيب قعد معاهم 3 4 شهور بدأوا بقى إيه يبعتوا له أولادهم يحفظهم القرآن ويعلمهم اللغة العربية ويعلمهم الكتاب والسنة و فرحوا بيه جدا وأنسوا بيه جدا قالوا له خليك معانا بقى عايش على طول وعشان تعيش معانا إيه رأيك تيجي نجوزك بقى وتعيش معانا قال لهم ماشي موافق بس أنا ما أنت عارفين لا يسمع لا درهم ولا دينار قال له ما تشغلش بالك العروسة موجودة والفلوس موجودة والبيت موجود احنا مش عايزين غير انسان تقي زيك يحافظ على البنت دي فإذا بالإمام الزجاج يزفوه على ابنة إمام المسجد اللي كان هو راحوا بقى المسجد ده فلما زفوه عليها نظر في صدرها في ليلة البناء طبعا كانت موجودة في وسط المحارم بتوعها فنظر في صدرها فوجد العقد اللي هو لقاه في الحرم فاستغرب قال سبحان الله ما هذا العقد قالوا له يا إمام أنت كسرت بخاطر البناية يعني بدل ما تبص لها هي عمال بيبص العقد قال لهم لا العقد ده ليه قصة عجيبة جدا عندي قالوا له ايه القصة قال لهم كنت في الحرم في يوم من الايام لقيت العقد ده ولقيت راجل بينادي وبيقول هدي 500 دينار للي هيلاقي العقد ده فانا اديته العقد ورفضت ان اخذ مالا فيا ترى هو ده العقد فكبر الناس وهللوا لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر قال لهم خير يا جماعة في ايه قالوا له يا سيدي الراجل اللي لقى العقد ده اللي انت اديته العقد دوت هو امام المسجد وهو ابو البنت ديت ولما انت اديته العقد ورجع البلد ديت قال لهم والله لقد وجدت رجلا تقيا والله ما رأيت أتقى لله منه والله نذر علي لله إن وجدت هذا الرجل لأزوجنه ابنتي فمات الرجل قبل أن يراك ويقدر المولى عز وجل أن أنت تركب السفينة وتطلع لحد ما توصل عندنا وتبقى أمام المسجد ونجوزك من نفس البنت اللي أبوها كان بيتمنى أن هو يجوزها لك قال فعشت معها بأنعم عيشة وأنجبت لي ولدين كالفهدين أو كالقمرين سبحان الله وعشت أنا وزوجتي وأولادي الاثنين لحد ما ماتت زوجتي وورثت العقد أنا وأولادي وبعت العقد حتى أنفق على أولادي ومات ولدي الولاد الاثنين كمان ماتوا وأنا ما زلت أنفق يعني من هذا المال الذي يعني أخذته من مال هذا العقد قال حتى نفد ما في العقد أو نفد المال الذي بعت به العقد وما بقي إلا الدرهمان وهما معي الآن يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أخوي وحبيبي الإنسان يكون عنده ورع لكن كان أعظم قصر في الكوكب ده كالعادة هو قصر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب أعظم قصر في كل كوكب بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورع عن أي شيء أي شيء في مش شبهة في ذرة شبهة كان يتورع عنها قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إني لأنقلب إلى أهلي لما برجع بيتي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها خد بالك ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها مرة ثانية حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعال نشوف إزاي النبي كان بيعلم الأمة الورع إن أنت تتورع عن أكل الحرام إن أنت تتورع عن سؤال الناس إن أنت تتورع عن إن أنت تاخد مال ما هوش من حقك إن أنت تتورع عن إن أنت في يوم من الأيام تدخل جوفك أو جوف أولادك أو زوجتك لقمة من الحرام قال صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع عن الحسن بن علي كما عند الترمذي بسند صحيح قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة الله أكبر أحيانا الإنسان بيروح يقول للمفتي أو لشيخ من المشايخ أنا عملت كذا حطيت فلوسي في البنك الفلاني عملت الصفقة الفلانية يا ترى دي حلال ولا حرام كون إن أنت بتسأل أنت قلقان أنت قلقان وإلا لو كان العمل ده حلال صرف لا يمكن أبدا تسأل اللي شغال في بنك بيروح يسأل هو شغل البنك حلال ولا حرام اللي شغال في التأمينات بيسأل هو شغل التأمينات حلال ولا حرام انت لو كنت شغال في مطعم بيقدم لقمة حلال كنت سألت طبعا لا يمكن تسأل لكن بتسأل ان انت حاسس من جواك ان في ريبة ان في شبهة ربنا يرزقنا وإياكم الحلال الطيب عن النواس بن سمعان كما عند مسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب فيبيع ويشتري ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه أي في فمه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عز وجل عليهم قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بسند صحيح عمال بسرد لك أحاديث تدل على أن النبي بيحضك على العفة أن أنت تكون إنسان عفيف ما, ما تجريش ورا بطنك ما تجريش ورا لقمة حرام ربنا يرزقنا وإياكم الحلال الطيب قال صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ولا يهمك لو فاتتك الدنيا كلها كفاية عليك الأربعة دولت إيه هم يا رسول الله قال حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة الله أكبر أعدهم تاني حسن أمانة صدق حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة كما قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الحلال بين واضح واضح مش محتاج تسأل عنه والحرام بين برضه واضح لكن بينهم إيه أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس لكن طالما في شبهة قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعها ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه سبحانه وتعالى إن دايرة الحلال والحرام دايرة الحلال كبيرة جدا خد بالك ودايرة الحرام قليلة جدا ودايرة الشبهات أكبر من دايرة الحلال والحرام فالناس ولذلك ربنا أما قال في كتابه قال إيه؟ قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم معناه إيه هعد لك الحرام بس كده والباقي كله حلال ده معناه إيه معناه الحلال كتير والحرام هو اللي قليل الناس بقى وسعت دايرة الحرام بال... بالشبهات والشهوات وال... وال... وال... وال... والحيل التي احتالها كثير من الناس في هذه الأيام حتى ما ضيقوا دايرة الحلال ووسعوا دايرة الحرام حتى انك انت النهارده لما تعوز تشتغل تلاقي قدامك 20 وظيفة منهم على الأقل 15 وظيفة حرام وخمس وظائف حلال ليه الناس ضيقت الحلال وكترت الحرام بين الحلال والحرام دايرة الشبهة فأنت طول ما أنت في دايرة الحلال لا يمكن تقرب بالحرام لكن لو انتقلت من دايرة الحلال ودخلت دايرة الشبهة يقينا هتقع في الحرام عشان كده ابعد الإمام البخاري قبل ما قبل أبوه ساعة لما جه يموت راح منادي عليه نادى على الإمام البخاري قال يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف يعني مليون والله ما أعلم فيهم درهما فيه شبهة مش حرام ليه لأنه كان ملازم أهل العلم كان لما يعوز يمضي صفقة أو يعمل أي حاجة كان يسألهم إيه الصفقة دي حلال ولا حرام ولا فيها شبهة لو قالوا حرام أو فيها شبهة لا يمكن يمضيها ولو قالوا هي حلال كان يمضيها بفضل الله قال صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس الله أكبر اللقمة الحلال لها ثمرة عشان كده حتى حضرتك تشوف مثلا ما شاء الله أولاد متربيين جدا ومؤدبين جدا وخلقين جدا و... وما شاء الله في العبادة زي الفل يقول لك أصل دول ولاد حلال دول ما أكلوش لقمة حرام وأنا بقولها ورب الكعبة بقول حقيقي أنا ثمرة ثمرة أم طيبة ربتني تربية طيبة وثمرة أب فاضل ربنا يحفظه ويشفيه رب العالمين رباني على اللقمة الحلال عمره ما أكلنا لقمة حرام بفضل الله طلعنا ولاد حلال فعلا فرق كبير جدا بأن أب يفرح بأنه بيجيب لقمة حرام ويأكل ولاده وبين أن أب يقول لا يمكن أدخل على ولادي لقمة حرام أبدا أخويا حبيبي والله الذي لا إله غيره الدنيا كلها ما تساوي ان انت تجري ورا لقمه ورا ورا لقمه حرام سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين والحديث رواه مسلم ثم في في ذكر النبي في اخر الحديث ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب مشكله عنده كبيره ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أخوي وحبيبي لو ألقيت في جوفك لقمة حرام لا تقبل لك عبادة أربعين يوم ولا يرفع لك دعاء أربعين يوم يساوي ده إيه جنب لقمة واللقمة هتعدي وهتروح وخلاص وهتنتهي سبحان الله ولا يبقى إلا عملك الصالح احرص أخويا حبيبي الدنيا ما تستاهلش إن أنت تنسى دينك وتنسى إن في يوم هتقف في بين إيدين ربنا لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع عن عن علم عن ماله عن عمره عن عمره فيما أفناه وعن ماله فيما وعن شبابه فيما عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به هتتسأل ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ان الانسان ازاي ان هو يعني يكون ورع تكون ورع في نظرك عينيك ما تتمدش للحرام تكون ورع في سمعك ودانك ما تتمدش لحاجة ربنا محرمها تكون ورع في, في, في الشم لا تتلذذ بشم عطر من امرأة أجنبية عنك عياذا بالله تفضل تمشي وراها عشان تشم عطرها يكون عندك ورع في البطن لا تلقي في جوفك أي لقمة حرام ربنا يحفظنا ويحفظك ويرزقنا الحلال الطيب أن يكون عندك ورع في الفرج الفرج لا يمد إلا للحلال لا تفعل به أي شيء كالعادة السيئة أو عياذا بالله أو تقع به في الزنا أو لواط أو غير ذلك يكون عندك ورع ان يكون عندك ورع في لسانك لسانك حصانك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إن الرجل لا يتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة والعكس بقى وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة عايزين يكون في ورع في اللسان وفي العين وفي الودان وفي كل شيء يا جماعة في الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أخوي وحبيبي كل الجوارح هتشهد عليك احرص على اللقمة الحلال اوعى تفرح بان انت تبني بيت من الحرام اوعى تفرح بان انت تأكل ولادك وتسمنهم من الحرام اوعى تفرح بان انت تخلي ولادك في أعلى المراكز من مال حرام بل افرح ان انت تعيش أولادك على الكفاف بس من لقمة حلال هيطلعوا عارفين حق الأب وحق الأم وحق ربنا قبل أي شيء هيطلع ابنك يبوس ايدك ويبوس ايد زوجتك اللي هي امه وهيعرف حقكم بفضل الله وهيبركم بفضل الله انما لو اكل حرام يقينا والله هيطلع عق الام والاب وهيكون اول واحد يحكر على مالك لان المال ده جاي من الحرام ربنا يرزقنا واياكم يا رب اللقمه الحلال محتاجين ان احنا فعلا نتخلق بخلق هذا الكوكب وبأهل هذا الكوكب كوكب الورع اخويا وحبيبي تعالى نركب سفينة الفضاء عشان نرجع مرة تانية وعشان بكرة نطلع رحلة جميلة قوي قوي ان شاء الله ونطلع لكوكب تاني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام